بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا لكم امبارح ان حلقة النهاردة هيكون فيها مفاجأة والمفاجأة ان حلقة النهاردة هي حلقة الهجرة بنصورها منين بنصورها واحنا طالعين غار ثور بص معايا فوق هناك في قمة الجبل بيقولوا 3000 قدم من تحت خالص لغاية قمة الجبل هنصور النهاردة طلوع النبي صلى الله عليه وسلم لغار ثور هنصور النهاردة طريق الهجرة انا عايزك تتخيل معايا احنا ليه عملنا كده الحقيقه يا جماعه حبينا قوي قوي قوي نحس برسول الله صلى الله عليه وسلم حبينا قوي قوي قوي نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم لحظه بدايه مولد الاسلام العظيم وبدايه تاريخ الاسلام من الرحله دي تخيل من هنا من بداية الغار من بداية خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة هيبدأ تاريخ عظيم للإسلام بداية من الجبل ده غار ثور اللي قعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام تعالوا نبدأ الموضوع من الأول الموضوع من الأول إن دلوقتي كل الصحابة هاجروا إلى المدينة ولم يبقى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق وعيلة النبي وعيلة أبو بكر الصديق قريش بدأت تحس إن أكيد النبي هيهاجر قريش فهمت إن معنى هجرة النبي معناها إيه معنى هجرة النبي معناها قيام دولة للإسلام قوية جدا أكيد هتهدد قريش ثم إن المدينة في طريق حركة قريش في تجارة قريش للشام واليمن فقررت قريش واجتمعت في دار الندوة أخطر اجتماع في التاريخ قرروا واجتمعوا واتفق كل قيادات قريش أبو جهل أبو سفيان أبو البختري بن هشام أمية بن خلف كل الأسامي العتبة وشيبة بن ربيعة اجتمعوا اجتماع يتفقوا كيف نتخلص من محمد صلى الله عليه وسلم الاجتماع دون كان قبل الليلة دي بيوم احنا النهارده يا جماعه متخيلين واحنا ماشيين كده ان احنا ماشيين على خطى النبي بالظبط احنا النهارده فعلا على خطى الحبيب لان هو بص معايا للطريق الطريق ضيق جدا الطريق ما فيش فيه امكانيه غير انه يمشي اتنين هو ده الطريق الوحيد اللي بيوصل لغار ثور ما فيش طريق غيره ممكن تمشي عليه لغار ثور الا طريق النبي صلى الله عليه وسلم دون هو ده اللي مشي فيه النبي صلى الله عليه وسلم خليني اقول لك ان قريش اجتمعت واتفقت ان قدامنا حل من ثلاثه فطلع واحد وقال الحل ان احنا نطرده من ارضنا فقال فرد ابو جهل وقال لو طردناه من ارضنا هيروح يجتمع بالعرب علينا ويأسس دولة قوية فطلعت ناس تانية وقالت في الاجتماع بتاع دار الندوة قالوا الحل ان احنا نربطه في الحديد فطلع ابو جهل وقال لو ربطناه في الحديد هيجي قومه بنو هاشم ويفكوه زي ايام الحصار فطلع ابو جهل وقال الحل الوحيد ان كل واحد يجيب سيف عظيم ونجتمع من كل قبيلة واحد وكل القبائل دي تطلع اقوى شاب عندها ياخد سيف عشان يتفرق دم محمد بين القبائل عشان لو بنو هاشم حبوا يقتلوا محمد ما يعرفوش حبوا ينتقموا لمحمد ما يعرفوش واجتمعت كل القبائل دي قدام باب النبي صلى الله عليه وسلم منتظرين لحظة خروج النبي علشان بالليل اول ما يصحى الصباح ويخرج النبي يضربوه ضربة رجل واحد فيقتل النبي ويتفرق الدم بين القبائل وفرح الجميع بالخطة ونزل جبريل عليه السلام من السماء السماء يا محمد لا تبيت الليلة في بيتك فإن قريش تعد لاغتيالك ويخرج النبي في الظهيرة في وقت عمره ما كان بيخرج فيه والدنيا كلها سكتة علشان يوصل لأبو بكر الصديق يقول له أبا بكر إن الله أمرني بالهجرة فقال الصحبة يا رسول الله فقال نعم يا أبا بكر فبكى أبو بكر من شدة الفرحة تقول عائشة بنت أبي بكر ما رأيت إنسان في حياتي يبكي من شدة الفرحة كبكاء أبو بكر رغم إن هو عارف إن هو ممكن يموت في الرحلة دي ويطلع سيدنا أبو بكر الصديق ويقول له يا رسول الله لقد أعددت راحلتين للهجرة فيقول له النبي بالثمن يا أبو بكر سيدنا أبو بكر بيقول له أنا جايبها لك هدية والنبي بيقول له بالثمن ليه يا رسول الله مش عايز يضيع ثواب المشوار دون إلا وياخد ثوابه مش عايز النبي صلى الله عليه وسلم يضيع المشوار ده أبدا إلا ما يكون واخد الثواب بتاعه فيقول النبي وأبو بكر يقول للنبي يلا يا رسول الله فيقول لا يا أبو بكر إن لي لهم عندي ودائع فلا بد أن أرد الودائع أولا صلى الله عليك يا رسول الله على الخلق والأمانة العظيمة عظيمة عايزين يقتلوك وانت بتفكر في الودائع بتاعتهم فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته ويبدا يقول لسيدنا علي دي بتاعت فلان ودي بتاعت فلان اللي هم هيقتلوه بكره ودي بتاعت فلان ودي بتاعت فلان ويدي له كل الحاجه ويقول له يا علي نم في فراشي علي 20 سنه علي الراجل العظيم الشاب اللي النبي عارف انه راجل ويستحمل مش هيخاف ويترعش ويقول انا مش قدها نم يا علي في فراشي وابقى في فراشي وتغطى ببردتي حتى اذا نظروا علموا ان استناني في البيت ليه ليه النبي بيقول كده علشان النبي يعطلهم عشان يلحق هو يطلع ويفضل سيدنا علي يقولوا اه ده لسه جوه فيكون كسب وقت صلى الله عليه وسلم ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وهو خارج يفاجئ ان هم اجتمعوا اجتمعوا لان النبي سيدنا جبريل قال له ما تباتش في الليله لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان فاكر ان لسه في وقت فعلى ما النبي سلم علي بن ابي طالب الودائع شفتوا الاخلاق العظيمه يخاطر بحياته من اجل الامانه يا ناس يا اللي بتضيعوا الامانات يا اللي بتكتبوا شيكات بدون رصيد يا اللي بتعملوا يا اللي بتعملوا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الامانه غاليه قوي قوي قوي واللي عايزين يقتلوه متاكدين ان هو امين عايزين يقتلوه سبي- وسايبين ودائعهم عنده وهو من امانته عارف ان هم عايزين يقتلوه بيقول لعلي ترجع الودائع اوعى تجيل المدينه الا ما تدي كل واحد حاجته كان ممكن يرميها لهم في الشارع لكن دي مش اخلاقه صلى الله عليه وسلم يجي يخرج يلاقي قريش قد اجتمعت بالبيت فياخذ صلى الله عليه وسلم حفنه من التراب ربنا مش هيضيعك يا رسول الله لان الخلق العظيم ربنا مش ممكن يضيعه فياخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنه من التراب ويقف عند الباب ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويلقي الحفنه ويقرا قول سوره قول الله تبارك وتعالى في سوره ياسين وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فيسقط التراب على رؤوسهم فينفضون التراب ويخرج النبي ولا يرى منهم أحد النبي ويبقون طوال الليل وهم نايمين في مكانهم مش عارفين ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويروح لسيدنا أبو بكر ويخرج مع سيدنا أبو بكر من ظهر البيت من قوة في ظهر البيت والنبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من أبو مع, مع أبو بكر المفروض ان هو يروح المدينه، المدينه فين؟ المدينه في شمال مكه، لكن صلى الله عليه وسلم يتجه للجنوب. ايوه يجي للجنوب، يجي هنا. يجي الى غار ثور اللي بينه وبين مكه خمسة ميل. صلى الله عليه وسلم شوف التخطيط العظيم شوف دقة النبي في التخطيط مع انه عارف ان ربنا نجاه لما كان طلع من وسط قريش ورمى على وشهم التراب نجاه ليه؟ نجاه لانه صلى الله عليه وسلم عمل اللي عليه وخد بالاسباب هم جم بدري فربنا نجاه نيم علي مكانه وصلى الله عليه وسلم كان حريص على الامانات فربنا نجاه وارشى ابصارهم لكن المره دي صلى الله عليه وسلم لازم يخطط ويخطط ويخطط هتعمل ايه يا رسول الله؟ هطلع على غير ثور هيطلع من هنا صلى الله عليه وسلم احنا الحلقه دي كلها هنصورها هنا احنا الحلقه دي على خطى الحبيب فعلا انتوا متخيلين يا جماعه احنا قريبين منه قوي قوي قوي احنا صايمين الحلقه دي بتتصور النهارده في ميعاد الحلقه دي مش متصوره قديمه احنا النهارده فعلا يوم 16 رمضان فعلا الحلقه دي متصوره في تاريخها يا جماعه احنا النهارده جينا وح- وبنصور الحلقه دي من مكان غار ثور الغار فوق هناك في اعلى الجبل المسافه بعيده اذا كنا غار حراء خدناه في ساعه ونص فغار ثور ساعتين ونص واحنا صايمين وكل الناس اللي معانا صايمه وانا عارف انها صعبه قوي بس ما النبي جاهد وبذل وضحى وهو صايم تعالوا يوم واحد نحس ان احنا على خطى الحبيب بنبذل شيء ما اخبيش عليكم احنا ترددنا كتير قوي نعمل الرحله دي ولا ما نعملهاش بس شقه ده احنا عندنا كل يوم على الهوا قلنا ما النبي عمل اكتر من كده بكتير خلي الناس تحس هو بذل قد ايه اذا كنا عرقانين وتعبانين طب هو حصل له ايه انا النهارده عندي 38 سنه وطالع الرحله دي النبي طلعها كان عنده 53 سنه شايف هو وسيدنا ابو بكر هو 53 وابو بكر 51 صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله والله يا جماعه الاماكن دي مكان خطى النبي شايفين بس لو تاخدوا بالكم خلوها حجره مستويه دلوقتي علشان الناس تستحمل تطلعها لكن هو لما طلعها كان طلعها لوحده ولاحظوا حاجه غريبه مفيش طريق في الجبل غير الطريق ده كأن ربنا عامله له يا رسول الله مفيش طريق لغار ثور إلا الطريق ده هل النبي كان عارف مكان غار ثور؟ لا هو دور على جبل بعيد وبدأ يطلع فإذا بربنا مجهز له مكان عجيب المكان يا جماعة كل الجبل ما تقدرش تطلع منه كل الجبل حجارة مش ممكن تتسلقها إلا الطريق الوحيد دون كأن الطريق دون معمول لخطى الحبيب صلى الله عليه وسلم شوف معايا كده مفيش طريق تاني في الجبل انا حاسس قد ايه ربنا بيحبه لكن لازم تبذل مجهود ساعتين ونص طلوع وانت 53 سنه يا رسول الله ولازم تضحي ولازم تبذل ولازم تدور على اكتر حته صعبه تروح فيها عشان الناس تعرف قد ايه الدين غالي وقد ايه انت بذلت يا حبيبي يا رسول الله تعالوا كملوا معانا على الخطى الحبيب صلى الله عليه وسلم المرة دي قوي قريبين منه قوي لغاية ما نطلع لغار ثور اللي اختبأ فيه ثلاث أيام هنطلع لغار ثور ونشوف حصل إيه ويكمل النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه انا عايزك تتخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم طالع وهو طالع هنا يقوم باصص لمكه يبص لمكه تحت صلى الله عليه وسلم وتدمع عيناه ويقول الله يعلم أنك أحب البلاد إلى قلبي شايف عاطفة النبي صلى الله عليه وسلم تجاه بلده أنت بتحب بلدك كده شايف عاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لأم القرى شايف عاطفة النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة وللحرم يبكي صلى الله عليه وسلم تخيل بداية خروجه من بلده وهو 53 سنة بعد ما قضى أغلب عمره في مكة فيبص لها صلى الله عليه وسلم وتدمع عيناه ويبص للكعبة ويبص لمكة ويقول كلمته الشهيرة الله يعلم أنك أحب البلاد إلى قلبي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت أبدا لولا أن هم طلعوني أنا ما كنتش هطلع أبدا لكن انظر صلى الله عليه وسلم مصر أنا يا جماعة والله كل ما بطلع في الجبل كل ما بحس إن رجلي دي الرجل دي بتخبط لعل القدم على القدم وبفتكر عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب لك- لما كان بيطلع رضي الله عنه ويبقى ماشي في سكك المدينة فيجي من عند شجرة معينة ويقوم لافف من جنبها وراجع فيقولوا له ما الطريق واسع ايه اللي خلاك تيجي من عند الشجرة دي يقول لهم النبي عدى من جنب الشجرة دي ورجله جت من جنب الشجرة دي فأضع قدمي هناك لعل القدم تقع على القدم فأؤجر واحنا طالعين هنا حاسين ان احنا رجلين مكان رجلين النبي صلى الله عليه وسلم وملحوظه عجيبه قوي يا جماعه فين البراق؟ يعني المسافه طويله قوي يا جماعه ساعتين ونص طلوع يا رسول الله ساعتين ونص طلوع تبحث عن مكان تختبئ فيه بعيدا عن قريش قد كده التخطيط فين البراق كان ياخدك لازم يتعب ولا مفيش معجزات المعجزه كانت لرفع الروح المعنويه لكن للمواجهه وتغيير الاحداث انت ابذل مجهود يا رسول الله مفيش براق هيجيلك انت تطلع ساعتين ونص المسافه دي كلها والله يا جماعه طول ما انتم ماشيين خط الجبل كان ربنا بيقول له امشي كده يا رسول الله وعدي كده الجبل مفيش مكان تطلع منه النبي ما كانش يعرف مكان غرفور يا جماعه ما كانش مخطط ليه ده النبي طالع صلى الله عليه وسلم بيبحث عن مكان يختبئ فيه فربنا يخلي الطريق ده الممر ده في الجبل كان الله يقود خطاه امشي كده يا رسول الله وبعدين اطلع كده وبعدين اطلع كده هتلاقيني حاطط لك غار في الاخر تقعد فيه ثلاث ايام حتى وانت بتبذل مجهود رعايه ربنا ليك مش هتسيبك ابدا يا رسول الله معنى جميل قوي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم احنا هنكمل يا جماعه ونكمل رحلتنا لسه ما وصلناش للغاز لسه بعيد الغاز ساعتين ونص ولسه احنا في اول الطريق بس فرحانين قوي ان احنا بنقلده تخيل لما نلقاه يا جماعه يا جماعه قلدوه انتوا كمان مش لازم تيجوا غرسوك محدش بيجي هنا ومش مطلوب ان انتوا تيجوا هنا بس قلدوه ابذلوا ربع المجهود ده في حياتكم انا فرحان قوي ان انا بقلده في الطريق ده وفرحان ان انتوا شفتوا هو بذل قد ايه وشفتوا الطريق اللي طلع فيه وشفتوا قد ايه هو اعطى عشان تحبوه قوي وتتعلقوا بيه قوي وتقولوا له على خطاك في, في كليه هندسه على خطاك في قسم عماره على خطاك واحنا بنخطط الشوارع على خطاك في عائلتنا هنبذل نفس المجهود يا حبيبي يا رسول الله تعالوا نكمل مع بعض الطريق تخيل معايا النبي صلى الله عليه وسلم وهو طالع في المنحنيات دي ويحصل حاجه جميله جدا وهو طالع حاجه مؤثره قوي حاجه تحسسك قد ايه ربنا بيحبه هو من شويه كان بيبكي شوقا لمكه عاطفه النبي صلى الله عليه وسلم فتنزل عليه وهو طالع غاز ثور سورة القصص سورة القصص بتحكي عن ايه؟ بتحكي عن خروج سيدنا موسى من مصر وعودته اليها تخيل النبي طالع وينزل عليه قول الله تبارك وتعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى كأن ربنا بيقول له يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب تخيل النبي بيسمع هذا الكلام عن سيدنا موسى وهو في نفس الموقف يمكن يا جماعة نزل في نفس الحتة اللي أنا فيها دي يمكن الآيات دي نزلت وهو طالع في نفس المكان ده فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين لغاية ما يوصل مدين ويقابل أبو البنتين ويقول له نجوت من القوم الظالمين ويفضل النبي طالع طالع زي ما أنا طالع لغاية ما ينزل عليه قول الله تبارك وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ربنا هيرجعك مكة في وسط التعب في وسط البكاء في وسط النهجان احنا يا جماعه احنا واللي بنصور معانا كلنا بقينا ميه من العرق بقالنا ساعه ونص طالعين ولسه في نص المسافه في وسط ده كله يا رسول الله هترجع يا رسول الله هتنتصر يا رسول الله ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد وعايز الدليل انك هتنتصر الدليل شوف الطريق اللي اخترناه لك قفلنا لك الجبل كله وفتحنا لك ممر واحد يوصلك لغار احنا اللي قعدنا ليك ربنا تبارك وتعالى لما بيحب عباده بيكرمهم قوي فما بالكم بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم طول ما انا طالع يا جماعه عمال اقول اتحملت ده كله يا رسول الله 53 سنه ولسه هيتحمل صلى الله عليه وسلم وكل الانبياء هتيجي يوم القيامه كل واحد فيهم يقول نفسي نفسي نفسي نفسي وهو صلى الله عليه وسلم الوحيد اللي هيقف يوم القيامه ويقول امتي امتي امتي امتي كل الناس كل الانبياء يعدوا من فوق الصراط واحنا جايين نعدي من فوق الصراط خايفين تلاقي رسول الله واقف لك على باب الصراط وانت معدي تخيل بقى كل البذل اللي هو بيبذله ده عشان اليوم ده عشان تبقى من امته وانت معدي يرفع ايديه وانت داخل على الصراط وخايف هتعدي عبر جهنم لغايه ما توصل لباب الجنه تلاقي رسولك حبيبك واقف لك على باب الصراط بيقول لك يا رب سلم يا رب سلم تخيل هو تعب قد ايه النهارده عشان يجي على الصراط ويقول لك يا رب سلم سلمه يا رب سلم فلان يا رب سلم فلان يا رب بتحب الحبيب كده لازم تحبه بعد كل اللي انت شايفه ده عرفتوا ليه صورنا هنا رغم ان احنا صايمين ورغم التعب عشان نقول لكم سيدنا محمد غالي قوي غالي قوي يا جماعه لازم يغلى في قلوبكم وتحبوه قوي تعالوا نكمل مع بعض على خطى الحبيب لغايه ما نوصل لغايه غار ثور اللي هتختبئ فيه يا رسول الله القران نازل بيطمنك بس يا رسول الله لكن ما قالكش ان في غار في النهايه خلي بالكم النبي طالع كل السكه دي ما يعرفش لسه ان في غار فوق ده ربنا بيقود خطاه وفاتح له ممر في الجبل الوحيد اطلع من هنا يا رسول الله خلينا لك الممر ده يا رسول الله لكن يا جبريل ما طمنتوش ليه جبريل مش هيديله الخطه الخطه هو اللي هيبنيها والجهد هو اللي هيبذله والعرق هو اللي هيعرقه يا جماعه يا ترى عرقته كده عشان خاطر الاسلام زي ما النبي عرق صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل مع بعض طبعا فين النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي وايه الوضع في مكه انا عايز اتخيل ان هم كانوا طالعين في وقت زي ده بدا النهار ينور احنا بنصور دلوقتي يا جماعه الساعه 7 ونص صباحا الحلقه اللي هتتعرض النهارده بالليل ان شاء الله احنا بنصورها دلوقتي 7 ونص صباحا تقدر تقول ان تقريبا حوالين الوقت ده كان النبي صلى الله عليه وسلم طالع غفور طب ايه الوضع تحت في مكه قريش واقفة حوالين بيت النبي صلى الله عليه وسلم كل شوية يقولوا هو ما طلعش ليه فبدأوا يقلقوا فوهم قاعدين بصوا لقوا ان التراب على دماغتهم ناموا وصحيوا من النوم لقوا التراب على دماغتهم فعدى عليهم واحد قال لهم انا شفت مح- محمد معدي من قدامكم امبارح بالليل وسابكم فقلقوا فبصوا من ثقب الباب فلقوا واحد نايم في فراش النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا ما خرجش ولا حاجه ده هو نايم كل ده صلى الله عليه وسلم شايف تخطيطه بيعطلهم صلى الله عليه وسلم علشان يتوغل ويطلع ويبعد على قد ما يقدر علشان ياخد فتره كافيه على ما يختبئ كل ده وان سيدنا علي بن ابي طالب نايم انا عايزك تتخيل شعور سيدنا علي شاب عنده 20 سنه في الوقت دون هو اسلم عنده 10 سنين فاكرين قبل ط- يوم ما ابتدى الاسلام يعني هو دلوقتي 23 سنه لان فات 13 سنه في مكه عنده 23 سنه في عز شبابه قوي مفتول العضلات وممكن يموت دلوقتي لانه عارف انه هو خارج 100 سيف هينزل على دماغه تخيل سئل سيدنا علي بن ابي طالب كيف بت هذه الليله يا علي فقال كانت اهدأ ليله نمتها في حياتي التضحيه حلوه قوي والبذل حلو قوي والخوف بيبقى لحظه لكن ربنا سبحانه وتعالى يملاك بالأمان بعديه ويقويك بعديه ويعينك بعديه وينيمك وينزل السكينة ويخلي, ويخلي عينيك تهدأ ويمكن تبقى في قمة الراحة والأمان وتعيش مش عارف تنام لحظة في منتهى الأرق والقلق فسبحان اللي نيم عليه وسبحان اللي هداه لما كان راجل لما قال حاضر يا رسول الله أنام مكانك وشفت النبي صلى الله عليه وسلم اول ما ضحى اول ما قال لحد يضحي مكانه ضحى بمين ضحى باحب واحد ليه ابن عمه ما ضحاش بحد غريب فاكرين يوم ما قال للمسلمين يطلعوا الى الحبشه مين اول واحد طلع بنت رقيه والنهارده لما حد ممكن يموت مكانه هيكون علي بن ابي طالب نام علي بن ابي طالب طول الليله وطلع النهار والنبي صلى الله عليه وسلم طالع في الطريق دون اللي احنا طالعين فيه على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقريش اللي واقفه على الباب ابو جهل وغيره صحيوا من النوم صحيوا لقوا ايه؟ صحيوا لقوا في حد نايم جوه اتأخر اتأخر اتأخر فتح الباب بيبصوا هيضربوا بالسيف لقوا علي بن ابي طالب ازاي؟ اين محمد سيدنا علي ما, ما يعرفش لان النبي ما قالوش علشان يحميه عشان ما, يعر- ما يعرضوش لايذاء اكثر، مين الوحيد اللي يعرف الطريق اللي النبي وابو بكر فيه؟ مين الوحيد اللي سيدنا ابو بكر والنبي وهم طالعين قالوا له احنا هنطلع في الجبل اللي في المكان الفلاني هم ما يعرفوش ان في غرثور في الاخر لكن عارفين الجبل الفلاني قالوا له هتلاقينا هنتوغل في الجبل الفلاني تخيلوا مين الوحيد اللي عارف الوحيد اللي عارف واحده ست اسماء بنت ابي بكر المراه قد كده عظيمه اللي اؤتمن على السر العظيم دون السيدة أسماء أيوة السيدة أسماء لأن هي اللي هتجيب الأكل كل يوم ليه؟ لأن مش ممكن حد هيشك فيها هتجيب الأكل وتطلع المسافة اللي احنا يا رجالة تعبانين واحنا طالعين طلعت مرة أو مرتين في الثلاث أيام اللي قعدوا فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تشيل الأكل وتطلع تشيل الأكل وتطلع امرأة عظيمة مجاهدة وتؤتمن على السر مين ينظر للنساء بعد كده ويقول الإسلام ما قدرش المرأة إذا كان النبي وأبو بكر ائتمنوا أسماء بنت أبي بكر ما قالوش لعلي بن أبي طالب ليه عشان ما يعرضوهوش للإيذاء الكتير وعشان ملوش دور في إن هو هيحمل لهم حاجة هنا هو دوره يرد الأمانات فائتمنوا أسماء بنت أبي بكر شوفوا المرأة يا ستات شايفين افرحوا وافتخروا بحب النبي وتقدير النبي ليكوا واقعدي في بيتك دلوقتي وانت فرحانة قد كده يا رسول الله أنا مقدرة عندك أسماء بنت أبي بكر هتشيل الأكل وتيجي كل يوم اشمعنى أسماء أصل ما حدش هيشك فيها ليه ما حدش هيشك فيها مش هتصدقوا يا رجالة هتتكسفوا دلوقتي قد إيه أسماء عظيمة وبذلت للإسلام أصل أسماء حامل في الشهر السابع فلا يمكن حد من قريش هيحس هيشك لحظة إن اللي حامل في الشهر السابع ممكن تطلع الساعتين ونص دول تطلع الأكل وتنزل مرتين في الثلاث أيام عرفتوا مين هي أسماء بنت أبي بكر كانت حامل في الشهر السابع وعشان كده لو تعرفوا مين أول مولود ولد في المدينة أول مولود ولد في المدينة بعد هجرة المسلمين بشهرين يعني يا دوب على الشهر التاسع اللي هو عبد الله بن الزبير اللي أمه أسماء وأبوه الزبير بن العوام فعشان هي حملته كده وبذلت فيه كده طلع عبد الله بن الزبير, الزبير اللي بقى خليفة المسلمين البطن دي تطلع الراجل ده تعالوا بعد ما شفنا أسماء وعلي نكمل ونطلع مع بعض
وجدناه الطريق نسألك يا الله كمنانة ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع شايف الممر اللي طالع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله على الجبل الوضع ايه في مكه دلوقتي الوضع في مكه ان قريش عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم مش موجود في بيته وعرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم نيم سيدنا علي بن ابي طالب في بي- في بيته مكانه في سريره بالبرده بتاعته يبقى معناها ايه النبي صلى الله عليه وسلم ساب البلد فتطلع قريش على طول هيكون فين اكيد مع صاحبه ابو بكر فتطلع قريش على بيت ابو بكر يخبطوا الباب مين الوحيد اللي عارف السيده اسماء بنت ابي بكر البنت الكبيره اللي هتوصل الاكل اللي هتتابع الموقف المراه المراه يخبط ابو جهل على الباب وتفتح اسماء اين ابوكي فتقول لا ادري أين أبوك وقدامها مين؟ قدامها قائد قريش لا اتهزت ولا اترجفت جامدة ثابتة رسالتها غالية عليها وواثقة في نفسها أين أبوك لا أدري أين أبوك لا أدري فيلطمها لطمة يعمل فيها زي اللي اتعمل في أخت عمر بن الخطاب يعور شفايفها ويوقع الحلق ويدني ودنها وهي تقول لا أدري وينسحب أبو جهل مفيش فايدة أسماء حامل بس بعشر رجالة بمية راجل الوضع إيه دلوقتي؟ الوضع إن النبي صلى الله عليه وسلم عمال يطلع ويطلع طب ليه عمال يطلع ويطلع ما كفايه كده قريش هتبدا تدور فين دلوقتي بالعقل كده هو رايح فين اكيد رايح مطرح ما راح الصحا- الصحابه رايح فين اكيد رايح المدينه فكل قريش طالعه بالخيول والجمال بتدور في طريق المدينه النبي صلى الله عليه وسلم اتجه جنوب ال- المدينه شمال والنبي جه غار ثور جنوب طب يا رسول الله لما انت طلعت كتير ما كفايه تقف هنا ليه هتفضل مكمل لغايه قمه الجبل اخد بالاسباب وابذل كل الاسباب اللي اقدر عليها للحمايه وللمنع على ان يمكن يطلعوا يا رسول الله ده هم راحوا شمال انا ب... انا باتقن الاتقان يا جماعه اتقان العمل ان انا اخد بالاسباب لو الاسباب 100 درجه ما اخدش ب 99 لا اطلع للاخر وافضل ماشي للاخر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم تخيلين يا جماعه كميه البذل اللي بذله النبي صلى الله عليه وسلم تخيلين المساحه تحتي شاسعه قد ايه تخيلين طباع النبي احنا بنكلمكم وكل الناس اللي طالعه معانا بدات تتعب والحلق بقى خلصان لكن احساسك ان محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد بذل كل المجهود دون عشان الرساله عشان الر- قد كده الرساله غاليه يا رسول الله وقد كده بتاخد بالاسباب وقد كده الاتقان انك عايز توصل لاخر لقطه عشان تبقى بذلت كل اللي عليك مش كفايه انك تقف هنا نكمل كمان يا ابو بكر نطلع كمان يا ابو بكر عشان نبقى قدام ربنا عملنا كل اللي نقدر عليه يا أمة محمد شايفة الإتقان درس في الإتقان عجيب ما قالش كفاية كده ما احنا طلعنا كتير زهقنا بقى أكيد مش هيوصلوا لنا طول ما نقدر نبذل كمان نبذل كمان يا حبيبي يا رسول الله اللي كل يوم بتعلمنا درس مختلف النهارده درس في الاتقان والاصرار على الرساله وبذل المجهود احنا تعبنا الناس اللي حوالينا بتقول ما كفايه كده ننزل بقى لكن هو صلى الله عليه وسلم طول ما ربنا فاتح له سكه في الجبل بيكمل كانه ماشي ربنا بيقول له كمل طريقك يا رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم عمال يطلع اسالكم حاجه عجيبه سؤال عجيب كده يا جماعه هو ليه التاريخ دون هو تاريخ تاريخ الاسلام ليه اختير تاريخ الخ- الهجره هو بدايه التاريخ بتاع المسلمين يقول لك 1430 1400 هجريه 1400 اشمعنى التاريخ بالهجره لو احنا بنحط التاريخ مش كان يبقى مولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم مش كان يبقى يوم فتح مكه مش كان يبقى يوم حجه الوداع اليوم اكملت لكم دينكم اشمعنى تاريخ المسلمين بيبتدي بالهجره لأن أعظم يوم يا جماعة في حياة الأمم مش أيام انتصاراتها أعظم يوم في حياة الأمم يوم أيام الشدائد والمحن اللي أصرت فيها على الرسالة شوفوا سيدنا عمر وسيدنا علي بن أبي طالب لما قالوا إن تاريخ المسلمين يبتدي بتاريخ الهجرة كانوا شايفين إزاي يوم الانتصار كل الناس هتيجي مؤمنة لكن يوم الصعوبة والشدة يوم ما تخرج من بلدك عشان خاطر رسالتك هو ده التاريخ الحقيقي لعزة ودليل انتصار ولذلك انظر للآية القرآنية إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار اعتبر إن يوم الغار يوم نصر مع إنه يوم هروب لا يا جماعة أعظم يوم في حياة الأمم يوم ما تثبت في الشدائد والمحن هو ده يوم الانتصار الحقيقي وإحنا أمتنا الوقت في أيام شدائد ومحن يوم انتصارنا يوم ما نثبت ونكون رجاله في الايام دي درس مهم قوي ناخده من هجره النبي درس مهم قوي ناخده واحنا طالعين الغار فعلا يوم تاريخ المسلمين لازم يبقى اليوم ده يوم الغار يوم الشده يوم الاصرار على الرساله تعالوا نكمل ونطلع ونكمل لغايه ما نوصل للغار
وجدناه قريب نسألك يا غفار جمالات كل غريب أكثر شايفين يا جماعه المكان اللي احنا طلعنا منه تحت قد ايه تخيلوا المسافه اللي احنا طلعناها لغايه دلوقتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم انا الحقيقه طول ما انا طالع انا والناس اللي طالعين حاسين بقرب شديد من النبي صلى الله عليه وسلم حاسين ان احنا عمالين نقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نفتكر حديث النبي من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليك يا رسول الله جزاك الله عنا يا رسول الله خير ما جزى نبيا عن أمته النبي صلى الله عليه وسلم وهو طالع السكة دي يا ترى كان عارف ان أمته بالملايين هتقعد تشوف الطريق ده دلوقتي أكيد سيدنا أبو بكر كان خايف ساعتها وقلقان قوي فعلا كان يوم نصر يا جماعة فعلا كان يوم عزيز تخيلوا ان احنا نيجي بعد 1400 سنه ونطلع الطريق ده ونقول قد كده بذلت يا رسول الله هنمشي على خطاك نبذل ونعصي ونضحي ونبذل عشان نتعلم من خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم انا الحقيقه يا جماعه عايش معايا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما من رجل انا نفسي طول ما احنا طالعين طول الحلقه دي نعملها مع بعض ما من رجل يصلي ويسلم علي الا رد الله علي روحي فارد عليه السلام يا جماعه واحنا طالعين غار ثور اللي اختبأ فيه النبي ثلاث ايام واحنا بنقرب منه وفاضل مسافه قريبه طول ما احنا طالعين قولوا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واعرفوا ان كل ما بتقولوا كده ما من رجل او امراه يصلي ويسلم علي الا رد الله علي روحي فارد عليه السلام يعني كلنا لو كل الناس اللي بتشوف دلوقتي بتقول صلى الله على محمد السلام عليك يا رسول الله تأكد تأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وعليك السلام يا فلان وعليك السلام يا فلانة لو أنت في مصر لو أنت في المغرب لو أنت في إنجلترا لو أنت في كندا وعليك السلام يا فلان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عايشينها طول ما احنا طالعين وبنشوف هو بدل قد إيه تعالوا نكمل مع بعض
يا من إذا لقناه وجدناه قريب نسألك يا الله جمالات كل غريب أن ترزقنا الحياة على غصن الحبيب على غصن الحبيب أخيرا الحمد لله وصلنا للسور اللي قدامكم ده يا إخوانا غار سور اللي دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر دي فتحة الغار شفتوا احنا في قمة الجبل في أعلى حتة في الجبل حوالي أكتر من 2000 قدم وصل هنا النبي صلى الله عليه وسلم احنا يا جماعة بدأنا رحلتنا الساعة 6 صباحا احنا النهاردة 16 رمضان اليوم اللي انتوا بتشوفوا فيه الحلقة بس احنا بنصور الصبح بدري ابتدينا 6 صباحا الساعة دلوقتي 9 وربع صباحا لسه واصلين إلى غرتور بس لا تتخيلوا الفرحة قد إيه رغم إن التعب شديد جدا والناس صايمة ومش أنا لوحدي ده ربنا يكرمهم كل إخواننا اللي بيصوروا معانا والمخرج كلنا مع بعض واخدين النية مع بعض أنتوا عارفين إحنا طلعنا لغاية هنا ليه؟ عشان نحسسكم رسولنا بذل قد إيه كل دي هي النية كده كان ممكن نصور في التكييف وفي الكاميرات و- وفي الاستوديو من قدام المسجد واحنا ص- مش صايمين وفاطرين ومش عطشانين لكن طعمها حلو قوي العرق ده بيفكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم التعب ده بيوصل بيفكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم شوفوا الغار يا جماعة مكتوب عليه ايه مكتوب عليه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ال- الآيات دي هنا يا جماعة ونزلت هنا وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل هو وسيدنا أبو بكر ويمكن وصلوا في وقت مشابه لدون لأن هم قاموا بالليل خالص وصلوا هنا ودخلوا من هنا أسألكم سؤال يا جماعة سألته لكم وإحنا طالعين يا جماعة يا ترى إيه أعظم يوم للإسلام يا ترى يوم بداية الدعوة ولا يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم اللي نبدأ به التاريخ ربنا بيقول إلا تنصروه فقد نصره الله اعتبر إن الفتحة دي واختباء النبي وأبو بكر في الفتحة دي نصر نصر حد يصدق إن فتحة الغار دي بداية نصر عارفين ليه يا جماعة لأن أول يوم للدعوة ما هوش يوم الإسلام العظيم لأن ناس كتير تض- تقدر تقول كلمات في الدعوة لكن عند الشدة يتركوها ويمشوا وميلاد النبي مش هو يوم ال- الإسلام الأعظم لأنه ما كانش ميلاد معجز زي ميلاد عيسى أو زي ميلاد موسى كان ميلاد إنسان بشر طبيعي لكن أعظم يوم في تاريخ الإسلام هو اليوم ده لأنه يوم التضحية لأنه اليوم اللي بيدي المسلمين ليوم القيامة الأمل الفتحة دي فتحة أمل يا أخوانا عارفين ليه فتحة أمل حد يصدق إن من- من الفتحة دي هيكون بداية النصر شفتوا قدرة ربنا الفتحة الصغيرة دي دخل جواها ثلاث أيام رسولك حبيبك صلى الله عليه وسلم أكيد هنا موضع قدمه شايف الحتة دي أكيد أكيد لأن مفيش فتحة دي وأكيد هنا دخل أبو بكر حد يصدق إن الفتحة دي هي بداية النصر تصدقوا ليه ليه هي بداية النصر علشان يوم ما ثبتوا يوم نصركم يوم تضحيتكم يوم نصركم يوم اتقانكم ان انتوا بذلتوا كل اللي تقدروا عليه يوم نصركم يا جماعه الفتحه دي واليوم ده يوم امل للامه كلها والله يوم امل ان اعلموا ان الله قادر لو بذلتوا كل اللي عليكم لو خططتوا لو ضحيتوا وسبتوا بلدكم شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبكي وهو خير لو بذلتوا لو اعطيتوا لو اعطيتوا لو بذلتوا كل اللي عندكم لو اتقنتم حتى لو الدنيا ضاقت لغايه فتحه صغيره زي كده فهتكون الفتحه دي بدايه نصر فاكرين الايه فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته نفس الايه مع اهل الكهف ائوا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته نفس الايه مع غرثور الجميل اللي احنا واقفين قدامه اللي بيفكرنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اكتر لحظه النبي صلى الله عليه وسلم مختبئ فيها هي بدايه النصر ده يوم امل احنا جينا هنا عشان نبث الامل في الشباب والبنات هنعمل نهضه ان شاء الله والدليل على كده ان من من عز الضيق جه النصر ومن عز الضيق اللي احنا فيه يا مسلمين لو خططنا وبذلنا وضحينا وتألمنا عشان نبذل واتقنا هيبقى بدايه النصر تعالوا نتفرج النبي صلى الله عليه وسلم خطط هنا قد ايه يا جماعه على ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المكان العظيم كان التخطيط عظيم عارف ليه التخطيط عظيم تعالى اوريك النبي صلى الله عليه وسلم خطط قد ايه واحد تعالوا نمسك عناصر عناصر التخطيط العظيم اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم واحد علي ينام في فراشي عشان اكسب وقت عشان يفضلوا ملهومين ملخومين بعلي وبيقولوا هو لسه موجود وانا اكون كسبت وقت اتنين هروح لابو بكر في وقت عمري ما كنت بروح فيه انا انا بجمع لكم في الهجره تخطيط النبي عميق وعظيم قد ايه اتنين هروح لابو بكر في وقت ما كنتش بروح له فيه قبل كده وقت الظهر عشان لو ما حد مراقبني ما يشوفنيش تالت حاجة بيروح ملثم صلى الله عليه وسلم علشان ما حدش يعرف ان دون محمد صلى الله عليه وسلم اللي رايح رابع حاجة هيروح سيدنا النبي لأبو بكر في بيته في مكة ويقول له أبو بكر أخرج من عندك في البيت عشان عايز يضمن ان محدش يسمع فابو بكر يقول يا رسول الله انما هم اهلك واسماء دي تثق فيها فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ان انا متجه لغار ثور بعد كده يخرج النبي من ظهر البيت ما يخرجش من باب بيت ابو بكر من قوه في ظهر البيت شوفوا قد ايه تامين شوفوا قد ايه بياخد بالاسباب صلى الله عليه وسلم الاجمل والاجمل والاجمل مش هروح في اتجاه الشمال مش هروح في اتجاه المدينه حاجه في اتجاه الجنوب حاجه لغار ثور الاجمل والاجمل من كده ان النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي هيجيب لك الاكل الثلاث ايام دول يا رسول الله اسماء بنت ابي بكر لان ما حدش هيشك فيها لانها حامل في سبعة اشهر الشباب اللي كانوا طالعين معانا شباب عندهم 20 سنه و22 سنه الفريق اللي بيصور كلهم بيقولوا ازاي اسماء طلعت ازاي الرساله لما بتتمكن من بني ادم بيبذل المستحيل يا اخوانا احنا 100 واحد قال لنا اوعوا تطلعوا وانتوا صايمين وطلعنا وقدرنا ثلاث ساعات بس فرحانين قوي فرحانين تساوي كتير قوي ان احنا شفنا مكان نبينا صلى الله عليه وسلم ازاي اسماء قدرت وهي حامل في سبعة اشهر الرساله كانت غاليه قوي وربنا قواها واللي استحملته ربنا طلع من بطنها خليفه للمسلمين عبد الله بن الزبير ومش كده وبس اسماء بتجيب الاخبار لان ما حدش هيشك فيها مين يصدق ان حامل تطلع على الجبل وتنزل فسابوها تخرج وتعدي اكيد مش رايحه لمحمد صلى الله عليه وسلم فتروح وتيجي فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم ما سابش حاجه بيخطط فيها عشان يحمي المكان وعشان كل حاجة موجودة عبد الله بن أبي بكر عارف دوره بيتسمع الأخبار ويجيبها بالليل أسماء بنت أبي بكر عارفة دورها بتجيب الذات كل يوم عبد عامر بن فهيرة اللي هو راعي الغنم بتاع سيدنا أبو بكر بيعدي على آثار الأقدام كل يوم أكتر من كده علي بن أبي طالب مش عارف هم فين لكن عارف دوره بيأدي الودائع وفي نفس الوقت بيعطل قريش إن هو نايم مكان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر جايب الراحلتين ومخبيهم مستنيين عشان نطلع طريق الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم يوصل وهو وسيدنا أبو بكر لهذا المكان هتعمل إيه يا رسول الله هنقعد في الغار دون هتقعدوا كام يوم يا رسول الله في هذا المكان هنقعد ثلاث أيام على ما رجل تهدى على ما قريش تزهق وتبذل كل جهدها في اتجاه الشمال خليهم يقعدوا يتعبوا ويدوروا يا سلام على تخطيطك يا رسول الله على التخطيط العظيم مش بقول لكم يا جماعة لو الإسلام ينتصر ب 100 سبب وإحنا خدنا ب 99 ربنا ما ينزلش نصره لازم تاخد بكل اللي تقدر عليه أقول لكم إزاي النبي أخد بكل اللي يقدر عليه ما فضلش قاعد بره يجي هنا ويقعدوا ويستنوا هنا أبدا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم جوه الغار هو وسيدنا ابو بكر عشان هيبقوا جوه الغار ثلاث ايام طب ما يقعدوا بره لازم ناخد بالاسباب على الاخر ونبذل كل اللي نقدر عليه الغار ده يا جماعه عجيب الغار من جوه واسع شويه مش مش هندخل دلوقتي وتتفرجوا عليه من جوه لكن في حاجه عجيبه قوي ان الغار عباره عن صخور فوق بعضها كانها متركبه على بعضها فاهمين اقصد ايه كان ربنا مركب شويه صخور بينها فتحه مش بقول لكم ربنا رسم له الطريق من تحت امشي في السكه دي اطلع اطلع اطلع اطلع شوف ربك سبحانه وتعالى بس احنا نتحرك هتلاقي مخطط لك الطريق بس انت خد خطوه للامام هتلاقيه بينور لك كل ما تاخد خطوه سكه الغار بتقول كده يا اخوانا سكه الغار نموذج لكل شاب وفتاه لكل راجل وامراه عايزين يخدموا الاسلام بس خد خطوه ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يطلع يلاقي ربنا عامل له الطريق ومفيش طريقين وانا طالع الغار يا اخوانا كنت بسال الناس اللي معانا بقول لهم هو مين هيبقى الدليل بتاعنا في الطريق افرض في طرق كتيره في الجبل انا كنت فاهم كده هو طريق واحد هو طريق واحد يوصل لفتحة واحدة عاملها ربنا مخصوص يمكن من آلاف السنين استعدادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والحجر متركب فوق بعض والله يا اخوانا صخرة كبيرة جنبها صخرة كبيرة في ظهرها صخرة كبيرة بينهم فتحة تركيب إلهي رباني مالك الملك ذي الجلال والإكرام خططت يا رسول الله خططنا عملت كل حاجة وصلت يا رسول الله وصلنا دخلت يا رسول الله هندخل هندخل نقعد جوه انا انا مش طايق ادخل اقعد جوه والله يا اخوانا بس انا اقول لكم حاجه بعد كل اللي عملته ده يا رسول الله ودخلت وقعدت في الحته دي من جوه انتوا متخيلين يا اخوانا احنا قاعدين مكان مين دلوقتي؟ ما هو ما هو ده الرسول احنا مكانه صلى الله عليه وسلم المكان ده رمز للتخطيط رمز للامل خلي عندك امل الفتحه الصغيره الصغيرة دي تعمل نصر المكان ده رمز للعزة المكان ده رمز للتحدي والإرادة رمز للتضحية رمز لحب الرسالة بصوا له كويس يا اخوانا وبصوا عامل ازاي وقولوا طب انا قدمت ايه للاسلام شفت علي قدم ايه للاسلام كان مستعد يضحي بحياته شفت أسماء قدمت إيه للإسلام كانت مستعدية تضحي بجنينها شفت أبو بكر ضحى قدم إيه للإسلام جاب فلوسه كلها مع النبي مستعد يقدم فلوسه كلها شفت شفت شفت الناس بذلت قد إيه أنت قدمت إيه شفت حبيبك سيدنا محمد بذل قد ايه حب النبي مش شويه دموع يا اخوانا ومش شويه اهات ومش شويه ومش ومش سبحه تسبح بيها وبس حب النبي بذل وعطاء ورساله وبذل وحب للدين وحب للاسلام وحب لبلادنا ونهضه تتعمل هو هو ده الغرب بيقول كده وامل كبير حب النبي امل ان احنا هننجح ان شاء الله زي ما نجح من الفتحه دي وعمل النصر العظيم دون خططت يا رسول الله خططنا بذلت كل شيء يا رسول الله بذلنا فضل ايه فضل تعرفوا ان ربنا هو العظيم الوكيل ايه اللي هيحصل هنخلي قريش توصل لغايه هنا لغايه هنا لغايه هنا يعني مشوا المسافه دي كلها وطلعوا لغايه قمه الجبل عرفوا ازاي انا مش عارف لكن تسربت الاخبار فاكرين الدرس اللي قلناه قبل كده في الحلقه اللي فاتت انت ممكن تبذل كل اللي عليك وتبذل كل طاقتك وكل امكانياتك لكن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يحصل خطأ عشان يقول لك ان تجربة النبي محمد تجربة بشرية مش مثالية مش ما فيهاش أخطاء وارد ان حصل خطأ بدليل ان هم وصلوا لغاية هنا يا الخبر تسرب أكيد مش من أسماء يمكن حد مشي وراهم يمكن يمكن أثار الأقدام ما اتشالتش كويس يمكن يمكن حد شافهم شاف أسماء ماشية في الطريق فقال أبو جهل المهم ان هم عرفوا ان هم في الجبل ده فمشيت قريش في نفس السكة وفضلت طالعة الجبل لأن اتقال لهم اهو في الجبل ده وهي طالعه مضطره تطلع للاخر لان كل ما تطلع تلاقي الطريق ماشي في سكه واحده تخيل النبي هنا وقريش وصلت ابو جهل واقف هنا اهو وعبده بن ربيعه واقف اهو وشيبه بن ربيعه واقف اهو الناس اللي كانت واقفه على باب النادي معاهم السيوف بتاعتهم كان اول مره وقفوا قدام باب النبي وربنا نجاه وجم تاني وقفوا قدام الغار عشان ربنا يتحداهم مين ملك الملك انتوا وقفتوا قدامه مرتين وما قدرتوش كأن المعنى إيه؟ إنه المرة الأولانية نجيناه علشان أمنته عشان راح يرد الودائع والمرة الثانية عشان صاحب رسالة عظيمة وبذل كل جهده وبذل 100 در... كل خطوات التخطيط تقف قريش كأن المعنى إيه؟ تقف قريش مش هتشوفك يا رسول الله مش هتشوفك كأن المعنى الجميل قوي قوي قوي بيقول انتوا تخططوا على قد ما تقدروا لكن اعرفوا ان النصر بيجي من عند ربنا مش انت خططت يا رسول الله طب انا هخليهم يوصلوا وهيقفوا قدامك لكن مش هيشوفوك بينهم وبينك الغار صغير قوي يا اخوان بينهم وبينك متر مش هيشوفوك يا رسول الله مش ه... انت متخيل يا اخوان هم واقفين هنا واقفين في الحته دي والنبي واقف هنا مش هيشوفوك والانفاس الانفاس دقيقه واحنا في قمه جبل يعني الصوت هادي مفيش دوشه مش هيشوفوك يا رسول الله تخيل بعد ما بذلوا كل ده الجهد ده كله ما فكروش يخشوا جوه الغار اصل كان في حمامتين قاعدين هنا في الحته دي بيبيضوا فالكفار لما يلاقوا حمامتين بيبيضوا اكيد لو كان في حد جوه كان طيرت الحمامات دي يعني وكان ما كانتش تبقى موجوده بالشكل ده سبب صغير لكن انت واحد طلعت الثلاث ساعات دول مش تخش تدور شوف ربنا لما يعمل يعمل بصر ويعمل فكر كان ربنا بيقول من المتحكم في العقول مين اللي يقدر يقول للعقل انت مين يقول للعين ما تشوفيش هو سبحانه وتعالى كأنه بيقول لنا ايه انتوا بس خططوا وملكوش دعوة ابذلوا الجهد وملكوش دعوة هيوصلوا لكم وهنجيكوا هو الغير بيقول المعنى ده ح- وصلوا وهنجيكوا هنجيكوا لان هو سبحانه وتعالى الملك لانه الوكيل مش توكلوه بقى يا جماعه مش ليكوا تجربه في المنظر اللي انتوا شايفينه دون ان انتوا تعرفوا ان ربنا هو الوكيل واقفين هنا وكل واحد في ايده سيف والنبي واقف هنا الحته دي جوه وصلى الله عليه وسلم هو وسيدنا ابو بكر في الحته اللي جوه وهندخل جوه ونتخيل مكانهم سمعوا وهو بيقول لسيدنا ابو بكر سيدنا ابو بكر بيوشوش النبي هم واقفين بيتكلموا انا عايز شايف المكان وسيدنا ابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم واقفين يمكن جوه هنا حاجه صغيره جدا وبيقول له يا رسول الله لو نظر احدهم اسفل قدميه لرآنا ال- ال- ال- وشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول له بصوت واطي قوي الكلمه اللي احنا كلنا لازم نحفظها يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما انت ظنك ايه باتنين ربنا التالت بتاعهم مش هيشوفونا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن شوف ثبات النبي شوف طمأنينة النبي يا جماعة لو واحد خطط التخطيط ده كله وبعد كده وصلوا إليه يقول فشل التخطيط مفيش فايدة أنا ضعت لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيخطط وهو متوكل على الله منتهى التوكل وصلوا ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا يا إخوانا ما تحزنوش خلي عندكم أمل الله معنا لو بذلنا لدينا شايفين التجربة اللي احنا فيها على فكرة يا جماعة الحتة اللي احنا فيها إلى اليوم مليانة حنان صدقوا وكأنه رمز ليبقى المكان على ما هو عليه ليبقى دليل وانت تستغرب قمة جبل والحمام يبقى موجود والله الحمام بيحوم في الحتة دي وهيتصوروا وهتشوفوهم هو ده يا اخوانا غير فوج وهنا الآية العظيمة في, ك- في اسم الله الوكيل وكلوه بقى يا جماعة بصوا على المنظر ده وكل ربنا قول له وكلتك يا من نصرت النبي وبينهم وبينه مكر محدش ينزل عينه يبص جوه تخيل المعجزة بعد كل الثلاث ساعات طب ما كمل الاول لا لازم تبذلوا الاول وبعدين ننصركم ما كمل الاول يا رب يجي البراق ما فيش براق انتوا تكونوا براقيين في حركتكم وفي ادائكم ما حدش من قريش يفكر يدخل جوه الأ- ولو دخل وعمل بدماغه زي كده يشوفهم لان الغار باين من جوه ولو لف الناحية التانية من الغار ودخل بين الصخور يشوفهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عرفت غار ثور مقامه عظيم قد ايه احنا ما بنقدسش حاجة ما بنقدسش اماكن انما احنا في الاخر بنقول المكان ده دليل عظمة هذا الدين وهذا النبي ودليل قدرة الملك سبحانه وتعالى تيجي ندخل جوه غار ثور نتفرج عليه يلا بينا
وجدناه قريب نسألك يا الله يا منان كل غريب احنا دلوقتي كنا جوه غار ثور هنا عاش النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر ثلاث ايام دي فتحه الغار اللي احنا دخلنا منها شفت قريش واقفه بره اهي. لو بس دخلوا يا دوب خطوتين يلاقوا النبي قاعد هو سيدنا ابو بكر طبعا الارض ما كانتش بلاط كده هي اتبلطت دلوقتي لكن تخيل هي كانت رمله هنا يا رسول الله ثلاث ايام شايف الارتفاع عامل ازاي يا سلام يا رسول الله فاكرين يا جماعه لما قلنا عن غار حراء ان هو كان عامل زي حضن تخيل ده نفس الشيء حد يصدق يا جماعة ان بداية انتصار الاسلام ابتدى من الحتة دي مش لازم يبقى عندنا امل بقى وحاسس قد ايه انت قريب دلوقتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسس بحبه حاسس بقربك منه هنا كان بينام وهنا كان بيصلي ثلاث ايام ما كانش بيرضى يخرج بره عشان يبقى اخد بالاسباب على قد ما يقدر وهنا كان سالب جسمه لما قريش كانت بره يا رسول الله تخيل سمع الصوت سمع صوت سيدنا ابو بكر يا رسول الله سيدنا ابو بكر خايف مش خايف على نفسه خايف على النبي لو نظر احدهم اسفل قدميه يطلعان سمع النبي وهو بيقول له يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما الكلمه دي اتقالت هنا. الآية إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه هنا في الحتة دي لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها شفت يا أخوانا تخيلوا قريش اللي طلعت ثلاث ساعات ما تفكرش تكمل ربع متر مين ملك الملك ربع متر بعد ثلاث ساعات مشي يقول لك لا اكيد مش جوه ربنا احنا نخطط وربنا يحمي احنا نبذل وربنا ينصر احنا نعمل اللي علينا وربنا يكشف خططنا عشان يقول لنا النصر بيجي من عندنا مش من عندكم انتوا مش تخطيطكم اللي هينصركم انا اللي هنصركم صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله انا يا اخوانا انا مش مصدق نفسي ان انا قاعد مكان النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر فرحان قوي ان انتوا شفتوا الحته دي شفتوا غلطه شفتوا النبي خلي بالكم اول ما دخلوا النبي كان داخل فسيدنا ابو بكر العظيم لا يا رسول الله لا تدخل ده مكان موحش لئلا يكون فيه حيه من الحيات فيجي سيدنا ابو بكر وكل ما يلاقي خرم زي اللي جنبي هنا يقوم حاطط صباعه فيه عشان لو في حية أو عقرب تلدغه هو ما تلدغش النبي شايف الحب الأيضا أنت بتحب النبي كده لو انت مكان سيدنا ابو بكر تحميه كده شايف سيدنا ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم نايم مفيش حاجه يحط دماغه عليها فيحط دماغه على رجل سيدنا ابو بكر وينادي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام الثلاثه على رجل سيدنا ابو بكر في وسط ما هو نايم على سيدنا ابو بكر يجي عقرب احنا احنا في مكان صحراء يجي عقرب يلدغ سيدنا ابو بكر فمن كتر الالم مش عايز يصرخ عشان النبي نايم على رجله تخيل الحب بتحب رسول الله كده فيلدغ وتعبان وتعبان وتعبان والنبي نايم اللدغه اهون من نوم النبي فتسقط دمعته على خد النبي صلى الله عليه وسلم فيستخرج النبي مالك يا ابا بكر لدغت يا رسول الله لما لا توقظني يا رسول الله اردت لك النوم اما انا فاصبر انت متخيل الحب لاي درجه انت متخيل ان سيدنا ابو بكر وهم طالعين بعد كده في طريق الهجره والنبي عطشان قوي زي ما احنا دلوقتي عطشانين جدا بعد الطلوع الرهيبه والنبي عطشان قوي فسيدنا ابو بكر يجيب شويه لبن ف- والنبي كان مش شايف فكان ممكن يشرب لانه عطشان قوي مسقط لبن شويه لبن صغيرين عطشان قوي قوي طلوع ونزول فسيدنا ابو بكر ياخد اللبن ويديها للنبي صلى الله عليه وسلم اللي عطشان قوي هو كمان يقول ابو بكر اسمع الكلمه الحلوه فشرب النبي حتى التويس النبي شرب لغايه ما نشبعت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشتاقين مشتاقين يا جماعه تقابلوا النبي عند الحوض هو كان هنا بس احنا مش شايفينه هتقابلوه على الخوض متخيل وهو فرحته بيك انت من امتي بجد انت راجل تعالى لما اشربك تخيل وهو بيحط ايده وانت عطشان قوي عطش يوم القيامه هتتقطع رقبتك من كتر العطش والنبي يحط ايده في الخوض وبايده الكريمه يشربك شربه ما تظمأش بعدها ابدا وهو فرحان بيك ويقول لك تعالى لما ادخلك الجنه واديك القصر بتاعك متخيل متخيل وباب الجنه بيتفتح وانت مشبك في ايد النبي لان هو راضي عنك وفي ايدك سيدنا ابو بكر الصديق متخيل يا اخوان نعيش على خطى الحبيب احنا دلوقتي على خطى الحبيب سيدنا عمر الخطاب بيقول والله ليله واحده من ابي بكر اللي هي الليله دي خير من ملء الارض من عمر وال عمر ليتني شعره في جسد ابو بكر يا حبيبي يا أبو بكر الصديق يا من بذلت وقفت ليلة واحدة خير من ملء الأرض من غيرك ولا شعرة من شعرك يا أبو بكر وأنت واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام في غار في غرفور خلي بالكم الكاميرا جاية منين دلوقتي؟ من مؤخرة الغار دي فتحة الغار الكاميرا جاية بيصوروني من مؤخرة الغار أصل الغار يا إخوانا بين الصخور بين الصخور عامل زي ممر ضيق بيصب في آخر الصخور في ظهر الغار من الناحية التانية لأن إحنا في أعلى الجبل بس في منطقة واسعة قريش حتى ما فكرتش تلف من ورا الصخور وتيجي من ورا ولو جت من ورا زي الكاميرا كده كانت شافتني لدرجة إن في واحد جه من قريش حب يتبول وهم واقفين واضح إن هم وقفوا شوية حب يتبول طلعوا الجبل هيستريحوا اكيد زي اي واحد هيستريح شويه في قمه الجبل فواحد منهم مش عايز يتبول قدامهم فلف من ورا ناحيه الكاميرا بيتبول تتخيل يعني انت تتخيل صعوبه الموقف قرب جدا قرب اكتر من فتحه الغار اللي تحت يعني احنا فوق شويه زي ما انتم شايفين والفتحه تحت الغار مرتفع شويه لكن تخيل بقى واحد جاي من فوق من ناحيه الكاميرا كده بيصور فتخيل سيدنا ابو بكر بيتفعش يا رسول الله لو نظر تحت قدميه لو بص بعينيه تحت لرآنا فالنبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر لو كان رآنا لما تبول ما هو لو شايفنا ما كانش يعمل كده هو شايف ثقة في النبي واطمئنان ربنا مش هيضيعني شايف حبيبك هنا كان كل ثقة ازاي يا جماعة الحتة اللي احنا فيها دي رمز الأمل رمز الثقة في الله رمز اسم الله الوكيل العظيم القادر تخيل الراجل واقف ربنا ما يخليش عينيه تعمل لتحت كده مين المتحكم في حركة العين الله سبحانه وتعالى يعني الراجل ما يبصش بعينيه تحت لو عمل كده يشوف النبي لو نزل بعينيه تحت يشوف النبي والتانيين لو خدوا خطوه برجليهم يشوف النبي والنبي في الحته دي بين الراجل ده وبين قريش هنا لا اله الا الله المالك العظيم الناصر الحافظ القادر يا جماعه توكلوا على الله وخلي عندكم امل من المكان ده انتصر الاسلام كانت البداية تأريخ المسلمين 1400 وكذا هجرية ابتدت من اليوم ده من يوم الغار وربنا سماه يوم مصر أنا فرحان قوي إن إحنا عملنا الحلقة دي هنا قوي قوي قوي حاسس بقرب شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ترى قربتوا أنتوا كمان من رسول الله هيخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار ده بعد ثلاث ايام بعد ما نزلت قريش وفقدت الامل حمامتين وغار شكله مهجور ضحكوا علينا اللي قالوا لنا ان هو في غار سودا هو في غار سودا وتنزل قريش وتعدي الثلاث ايام وهتنزل بعديهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمشي في طريق الهجره بعد ما نزلت جنوبا تطلع بقى شمالا على المدينه تيجوا معانا نشوف اللقطه دي تشوفوا على الخريطة طريق الهجرة عامل ازاي لغاية المدينة وتشوفوا ازاي ان في طريق القوافل اللي قوافل قريش وط- وقوافل العرب كانت بتاخده وازاي ان النبي خد طريق مغاير غير طريق القوافل مشي النبي صلى الله عليه وسلم من طريق اخر غير طريق القوافل لكن الطريق الاخر لانه في الاخر كان بيتعارض احيانا مع طريق قريش تيجوا نشوف اللقطة ونرجع تاني للغار
يا من إذا أغناه وجدناه قائم نسألك يا الله يا مناد كل غريب أنصرت ظلم تعالوا نشوف معانا مع بعض يا جماعة خط الهجرة خلي بالكم النبي خد طريق غير طريق القوافل اللي القوافل كانت بتمشي منه طبعا علشان ما حدش يعرف طريقه خد خط مغاير تماما ادي دي مكة شايفينها طيب فين طريق القوافل اللي القوافل معتادة انها تمشي منه اهو الخط الازرق ده شايف ال- الخط ماشي ازاي اهو هو ده ده طريق القوافل اللي بتنطلق منه القوافل متجهة الى المدينة شايف الطريق ادي المدينة شفت المسافة بين مكة والمدينة طيب ده الطريق الأولاني تعالوا نرجع للطريق الثاني إيه الطريق بقى اللي هياخده النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا يعني عظمة تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم هنا مكة المدينة في الشمال زي ما قلنا بص النبي هينزل فين ادي غاز ثور اهو نزل جنوب جنوب مكة هيبقى هنا ثلاث أيام طب إيه الخط اللي هياخده بقى أهو ده خط النبي صلى الله عليه وسلم ده خط حركة النبي شايف خلينا نت- نفرق بينه وبين خط القافل شايف البعد بينه وبين خط بعد اهو عمال يبعد عن خط القافل عمال يبعد عمال يبعد عمال ي... اه هيجي هنا في هنا مشكلة ان مفيش طريق غير الطريق بتاع القافل فهيبدا النبي غ... م- م- مضطر كده بس هيجي هنا يمشي بسرعة قوي لكن هنا دي هنا هيضطر سراقه يقابله زي ما هنحكي بعد كده يعني ده المكان الوحيد اللي تقاطع فيه مع خط القوافل فقابله انت ممكن تخطط زي ما انت عايز لكن في الاخر في اسباب تعال نكمل مع خط النبي اهو بيبعد شايف عمال يبعد ازاي؟ شايف خط القوافل فين والنبي عمال يبعد عمال يبعد اضطر هنا تاني يلتقي وبعدين بعد دخل في حته صحراويه جدا عشان يبعد عن طريق القوافل كتير ودخل المدينه من المنطقه دي شفت طريق النبي صلى الله عليه وسلم اثناء خروج النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجره اللي انتم شفتوه في لقطه من لقطات التقاطع على فكره النبي لما كان بيعدي في حاجات في حتت التقاطع مع طريق القوافل كان يمد السرعه جدا ويلثم وشه وشوفوا الاخذ في الاسباب لاي درجه لكن في لقطه من اللقطات وهو بيتقاطع مع طريق القوافل مجموعه من قريش راجعه فترجع تقول قريش كانت نضجت في الثلاث ايام دول اللي يقبض على محمد حيا او ميتا 100 ناقه 100 ناقة فناس راجعة من الطريق فيقولوا احنا شفنا ثلاثة مع اتنين ومعاهم دليل على فكرة دليل النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد كافر اسمه عبد الله بن أبيقط ما كانش مسلم ومع ذلك النبي استأمنه لأنه كان واثق فيه هو ده اللي خد النبي في طريق ال- اللي مخالف لطريق القوافل فيجي ناس ويقولوا احنا شفنا ثلاثة دليل ومعاه اتنين اه يبقى هم فقريش تقول هم فيطلع واحد من قريش عايز ياخد ال 100 ناقة اسمه ايه اسمه سراقة بن مالك وياخد سراقة بن مالك لما يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم اكيد هو وابو بكر فيغني على قريش عشان هو اللي ياخد ال 100 ناقة ويقول لهم لا لا لا دول قرايبي انا عارفهم دول هم في الطريق وقالوا لي ان هم في الطريق فتهمت قريش وياخد سراقة بن مالك فرسه وياخد سيفه ويطلع ورا النبي وسيدنا ابو بكر في طريق اللي هم مهاجرين فيه ويفضل ماشي وراهم لغايه ما يوصل لهم ويقرب ويقرب ويقرب النبي بيعمل ايه؟ النبي جالس بيقرا القران اول ما يقرب سراقه بن مالك سيدنا ابو بكر بيعمل ايه؟ شويه يجي عن يمين النبي شويه يجي عن شمال النبي وشويه يجي قدام النبي وشويه يجي خلف النبي والنبي بيقرا قران فسيدنا ابو بكر عمال يلف مالك يا ابو بكر يا رسول الله اخشى الطلب ان حد يكون بيطلبك فاتي خلفك ثم أخشى الرفض حد بيرصدك فآتي أمامك ثم أخشى أن يصيبك أحد عن يمينك فآتي عن يمينك ثم أحد عن شمالك فآتي عن شمالك كي أصاب أنا بدنك يا رسول الله فقال أتخاف علي يا أبا بكر قال نعم يا رسول الله قال أتموت فدائي يا أبا بكر تموت بدالي قال نعم يا رسول الله إنما أنا رجل إن مت فأنا رجل أما أنت فأنت الأمة فإن مت فإن مت ضاعت الأمة شوفوا فهم أبو بكر سيدنا أبو بكر وهو بيلف كده يلاقي سراقة بن مالك جاي من ورا والنبي بيقرأ القرآن يا رسول الله فارس يأتي من خلفنا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم قايل احفظوا الجملة دي وقولوها لو في شر بيصيبكم أو حد عايز يأذيكم يا أخوانا اللهم اكفنيه بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يقولها من هنا ويقع الفارس من على الفرس بتاعه وينكفئ به الفرس وسراقة فارس عظيم عمره ما وقع من على فرس فيستغرب يقول انا ازاي اتلخبطت فيقوم راكب تاني ويقرب يا رسول الله سيدركنا سيدنا ابو بكر فالنبي يقوم قايلها تاني اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير يقوم يقع تاني فيركب تاني فيقوم قايل تاني فالنبي يقوم قايل اللهم اكفنيه بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير ما احنا شفنا غير غير فور فيقع ثالث مره يقول سراقه فعرفت ان الرجل ممنوع في حاجه بتحافظ عليه فقلت يا محمد اعطني الامام تخيل سراقه هو اللي بيطلب الامان من النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي خايف ومين اللي بيطلب الامان فقال النبي لك الامان فقال يا محمد كنت اريد 100 ناقه وانت الوقت اعطني شيء طب طب اديني حاجه فقال له النبي اعدك سوار الكسرى يا رسول الله ده انت كنت في الغار يا رسول الله ده احنا ده احنا خايفين وهربانين وبتوعدوا هتلبسوا الاساور بتاعه كسرى فقال ال- فقال سراقه كسرى من؟ شوفوا امل شوفوا الامل يا اخوانا شوفوا ثقة النبي في ربنا طب يا رسول الله وعده بحاجة على يعني انت رايح المدينة قول له حو- هبعت لك ورقة بلح من المدينة أعدك زوارا كسرى فقال سراقة كسرى من؟ كسرى ملك الفرس فقال النبي نعم فمن كتر ما النبي قالها بصدق صدقة ما أسلمش بس صدق النبي قال أتكتب لي بها كتابا قال نعم اكتب له يا أبو بكر هذا من محمد رسول الله إلى سراقة بن مالك أعدك سوار الكسرى وخد الجواب وفضل محتفظ بيه وهو مش مسلم تعرفوا يا جماعة تبقوا تتكلموا عن عن فكرتكم عن رسالتكم بالثقة دي هننتصر وبالقوة دي زي النبي صلى الله عليه وسلم الراجل صدق وهو مش مسلم وضاعت سنين وأيام واتفتحت مكة وأسلم سراقة وفضل مسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم وجي سراقة وسلم الجواب ال- الكتاب لأبو بكر الصديق ومات أبو بكر الصديق وجاء عمر بن الخطاب وانتصر الإسلام واتفتحت كنوز كسرى وانتصر المسلمين وجت كنوز كسرى ومن ضمنها أساور كسرى ووقف عمر بن الخطاب وقدامه الغنائم وينادي ويقف على منبر النبي قدام الناس كلها ويقول أين سراقة بن مالك فيبيض العبود هو ده سراقة بن مالك فيقول له عمر بن الخطاب يا سراقة وعدك رسول الله صلى الله عليه وسلم سوار كسرى يوم أن كان خارجا من الغار متجها إلى المدينة يا سراقة البس سوار كسرى أمام الناس ليصدقوا رسول الله البس يا سراقة قسمة موعودة من عشرين سنة ويبكي كل من في المسجد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلبس سراقة أساور كسرى ويبكي ويبكي ويصرخ من في المسجد صدق رسول الله صدق رسول الله صدقت يا حبيبي يا من كنت في هذا الغار دي كانت قصة الهجرة احنا دلوقتي سنة 13 وده حبيبنا صلى الله عليه وسلم من هذا الغار كان بداية النصر خلي عندكم أمل خلي عندكم أمل يا مسلمين تيجوا ندعي مطرح ما النبي كان بيدعي هنا مطرح ما النبي كان بيتضرع هنا مطرح ما أبو بكر كان بيحمي النبي هنا واختم الحلقة بسؤال هتعيشوا للرسالة كده هتضحوا زي أسماء هتضحوا زي علي هتضحوا زي أبو بكر هتضحوا زي النبي صلى الله عليه وسلم اجمدوا بقى يا جماعة بلادنا تعبانة قوي عايزة نهضة نهضة في العلم والتكنولوجيا من الغار دون ابتدت نهضة الإسلام ويمكن الحلقة دي تكون بداية نهضة الأمة إني داعي فأمنوا يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رب يا مجيب الدعاء يا مجيب الدعاء يا حنان يا منان الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بهذه الزيارة وهذه الرحلة يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب من هذا المكان هنا جلس حبيبنا محمد وهنا جلس أبو بكر الصديق اللهم إننا لا نقدس هذا المكان ولكن نعظم ما فعلوه اللهم يا رب اجمعنا مع حبيبنا محمد كما جعلتنا في هذا المكان كما جعلت الناس ترى هذا المكان اجمعنا مع حبيبنا محمد في الجنة يا رب اجعلنا رفقاء النبي في الجنة يا رب اسقنا من يد النبي شربة هنيئة في الجنة يا رب فرحه بنا يوم القيامة اسعده بنا يوم القيامة اجعل هذا اليوم بداية أمل للمسلمين بداية عز للمسلمين بداية نصر للمسلمين بداية نهضة للمسلمين يا رب من هذا الغار أناديك اجعل هذه الليلة بداية نهضة للمسلمين من هذا المكان الضيق الذي انتصر منه الإسلام اجعل هذا اليوم بداية نهضة للمسلمين اغفر لنا تب علينا ارحمنا سامحنا في هذا اليوم اعتقنا يا رب اعتقنا يا رب اعتقنا يا رب اجعلنا على اثر حبيبنا محمد اجعلنا على خطو حبيبنا محمد اللهم انه بذل وضحى واعطى وتعب من اجلنا اجعلنا معه في الجنه اجعلنا نقدم للاسلام كما قدم نقدم لديننا كما قدم نقدم لبلادنا كما قدم يا اكرم الاكرمين يا اجود الاجودين فرح بنا رسول الله فرح بنا رسول الله ارضى عنا الليلة ارضى عنا الليلة اعتقنا يا رب اعتقنا يا رب اعتقنا يا رب أين عز المسلمين من هذا الغار أناديك يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغث أمة حبيبك محمد يا مغيث أغث أمة حبيبك محمد حبيبك محمد نصرته في مثل هذا المكان أعزنا يا رب ارضى عنا يا رب ارفعنا استخدمنا ارزقنا الإخلاص ارزقنا الإخلاص حبب أمة حبيبك محمد في رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب الأمة في رسول الله ارزقنا حبك يا رب وحب من أحبك وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب استجب من هذا المكان اعتقنا الليلة يا رب يا رب انصرنا الليلة آمين آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ونشوفكم بكرة إن شاء الله